استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني كوكب تاني هنعيش ونستمتع ونقضي أحلى لحظات العمر في كوكب تاني كل يوم نركب سفينة الفضاء مع بعض أحب في أحضان بعض ونطلع مع بعض إن شاء الله ونقضي أجمل لحظات العمر في كوكب تاني نشوف أخلاق الصالحين والأنبياء أخلاق الصادقين أخلاق الأوفياء لعل وعسى ربنا يكرمنا ونتأسى بهؤلاء وفعلا منجاور السعيد يسعد نتأسى ونقلد هؤلاء في أخلاقهم الجميلة ديت ونعيش أحلى حياة بفضل الله سبحانه وتعالى يلا نركب السفينة مفيش وقت تعالوا نطلع على كوكب تاني أدينا ما شاء الله مرة تانية طالعين في الفضاء وبنسمع تسبيح الكائنات زي ما سيدنا يونس عليه السلام لما نزل في أو وقع في بطن الحوت ونزل الحوت في قعر البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الكائنات فقد قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم بدأنا نسمع تسبيح الكائنات بدأنا نردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من ملب يلبي إلا لبى كل ما عن يميني وما عن يساري من شجر أو حجر أو مضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا زي ما الكون تفاعل معانا إحنا كمان هنتفاعل مع الكون طول ما الكون بيسبح إحنا بنسبح بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا نقرب من كوكب جميل قوي بيلمع ومنور ما شاء الله بدأنا نقرب يا ترى كوكب إيه دوت تعالوا نقرب ونشوف الله الله طلع كوكب المراقبة نعمة جميلة أوي أوي ان الانسان يكون عنده خشيه من ربنا ان الانسان يكون عنده خوف من ربنا وحب لربنا سبحانه وتعالى تعالوا نخش وننزل من السفينه على الكوكب دوت ونقرب اكتر ونشوف بقى ونتعرف على سكان الكوكب دوت نزلنا من السفينه وبدانا نتحرك واحده واحده كوكب فعلا شكله مبهر حاجه رائعه جدا ما شاء الله اول قصر وكان من اجمل القصور التي رايناها كان قصر سيدنا يوسف عليه السلام الله مثل عظيم جدا جدا في مراقبة الله سبحانه وتعالى وفي خشية الله مثل عظيم جدا يضرب به المثل في الخشية والمراقبة والإحسان سيدنا يوسف لما تعرضت له امرأة العزيز وأرادت منه أن يفعل معها الفاحشة الكلمة في غاية الروعة اللي في الدنيا دي كلها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الله السجن أحب إليه من فعل الفاحشة خد بالك أفعل التفضيل ليس على بابي مش معنى كده أن الفاحشة محببة والسجن أحب لا العلماء قالوا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي زي ما المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عمر بن الخطاب كان عنده نساء بيتعلموا منه ومر عمر بن الخطاب وفجأة النساء سمعت صوت عمر فراحوا ابتدرن الحجاب يعني استخبوا ورا الستارة فلما دخل عمر فالنبي عليه السلام ضحك فقال عمر بن الخطاب أضحك الله سنك يا رسول الله ما الذي أضحكك قال من هؤلاء النسوة كنا تحدثنا معي يعني عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك يا عمر اختبأنا فقال عمر بن الخطاب أي عدوات أنفسهن أتهبنني يعني بتخافوا مني ولا تهبن رسول الله فقالت امرأة منهن أجل أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ليس معنى ذلك أن النبي عليه السلام فظ وغلظ وعمر أفظ لا قال العلماء أفعل التفضيل هنا ليس على بابه فكان أجمل قصر أو من أجمل القصور اللي احنا شفناها واحنا داخلين الكوكب ده قصر يوسف عليه السلام اللي ضرب المثل الأعلى في البعد عن الفواحش وفي الإحسان والمراقبة وفي يعني ال ال هذا الخلق العظيم عشان يكون ممن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كم من دونه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الله أكبر كان سيدنا يوسف كان في مقدمة القائمة الجميلة ديت اللي خافوا ربنا وبعدوا عن أي فعل يعني يبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نشوف قصر مين تاني اللي قريب جدا جدا من قصر يوسف عليه السلام كان قصر صحابي جليل جدا اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي هو ايه قصة عبد الله بن حذافة؟ عبد الله بن حذافة يا جماعة في يوم من الايام كان يعني عبد عمر بن الخطاب كان ارسل سرية على مشارف بلاد الروم هناك أسر هؤلاء جميعا ووصلوا إلى قصر ملك الروم ملك الروم قال لهم راقبوا أحوال هؤلاء فما وجدتم فيه رجل يعني لو وجدتم فيه واحد أفضل واحد فيهم في العبادة هاتوه لي فراقبوا الصحابة فلا أفضل واحد فيهم مين عبد الله بن حذافة راحوا جايبينه قال له هو ده أحسن واحد فيهم فلما شافه ملك الروم قال له إني أريد أن أعرض عليك أمرا عايز أعرض عليك حاجة أنت بقى شوف هتوافق ولا لأ قال ما هو قال أن تتنصر واشاطرك ملكي ايه رايك هديك نص ملكي وملك الروم كان بيحكم نص الكره الارضيه فقال له هديك نص ملكي بس بشرط ان انت تتنصر فقال عبد الله بن حذافه هيهات هيهات والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين فالراجل قال له طب اغري اكتر قال له اشاطرك ملكي وازوجك ابنتي يعني اديك الملك كله فقال له نفس الكلام والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلت قال طيب نحاول بقى ان احنا ايه نجرب معاه الاختبارات التانية عمل ايه آه جابوه وعملوا له صليب كده من الخشب وصلبوه عليه حطوه عليه وبدا يجيب واحد رامي شديد المهاره في رمي السهام قال له ارمي السهام حوالين راسه ورقبته وايديه ورجليه لكن اوعى تصيبه بدا يرمي عليه السهام وال- والملك الرومي يقول له ها تتنصر يقول لا لا فامر ان ينزلوه فانزلوه واحضروا قدرا فيه زيت مغلي وجابوا اتنين من الصحابه ورموهم في القدر وانفصلت اللحوم عن العظام في لحظه واحده وعبد الله بن حذافه شايف المشهد وملك الروم امر ان عبد الله بن حذافه يلقى في هذا القدر فلما خدوه عشان يرموه في القدر بكى فقالوا لل- لملك الروم قالوا له ده بيبكي قال لهم طب ردوه عليا يمكن اكيد رجع في كلامه فجم يردوه فقال اتتنصر قال لا قال إذا فما الذي حملك على البكاء؟ إيه اللي خليك تبكي؟ قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. ملك روم احتار فيه يعمل إيه فيه؟ فقال لهم تعالوا بقى الوزراء والحاشية نعمل إيه فيه؟ قالوا له الشهوة طريق مجرب وده شاب عنده حاجة و30 سنة وطارق زوجته بقالها أربع شهور إذا فلو عرضته للشهوة هيقع فريسة الشهوة. جابوا له ملكة جمال الروم. وبأمر ملكي من ملك ملك الروم إن هي تخش وتمكنه من أن يزني بها تجردت المرأة من ملابسها ودخلت على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة وبدأت ترتمي في أحضانه وهو يبعد عنها ويقول معاذ الله معاذ الله فلما يأست منه طرقت على الباب ونقلت الأخبار وقفهم ورا ال- و- و- يعني ورا الباب فلما فتحوا الباب قالوا ها ما الخطب عمل إيه قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر والله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر الله أكبر تتحطم الشهوة على صخرة من صخور الإيمان القوية بفضل الله سبحانه وتعالى في الآخر ملك الروم قال لهم طب خلاص حطوه في زنزانة ودخلوا عليه خمرة ولحم خنزير وسيبوه ثلاثة أيام لعل وعسى يعمل اي حاجه بس ترضينا يعني وترضي غرورنا فدخل عليه بعد ثلاث ايام وقد انثنى عنقه وكاد ان يموت فقال له ملك الروم ما الذي حملك على ألا تأكل كدت أن تموت قال أما إن الضرورة اسمع وركز معايا في الكلمة دي بالله عليك قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن آكل لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله اسمع الكلام يا غالي اسمع الكلام أخوي وحبيبي كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله أخويا وحبيبي اللي التزم وانتكس أنت كده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام أختي اللي لبست حجاب ورجعت قلعت حجابها أنت بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله اللي بيبقوا أخلاقهم صعبة جدا وبيتعاملوا مع الناس أسوأ معاملة هم ظاهرهم الالتزام أنتوا كده بتشمتوا أعداء الإسلام بالإسلام وأهله فإذا بملك الروم ينظر إليه ويرى أنه أمام شخصية لا ينبغي أن تقتل أبدا فإذا به يقول له إذن افعل شيئا حتى ترضيني قال ما هو قال تقبل رأسي وأف وأطلق سراحك لكن هم مش عايشين لنفسهم قال أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح كل إخواني قال أجل هذا لك فقبل رأس ملك الروم وأطلق له سراح إخوانه أجمعين فلما قدموا على المدينة لقياهم عمر بن الخطاب وقد علم الخبر فقام وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ليه حق يكون ليه قصر في كوكب المراقبه ولا لأ؟ اكيد اكيد نفسك تسكن جنبه طب تعالى نشوف مين اللي ساكن قدامه الله اكبر قصر مين ده الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم ده من خيره التابعين عارف حضرتك قصته الربيع بن خثيم كان رجل عابد كان سيدنا ابن مسعود اللي هو استاذه ابن مسعود استاذ الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم تلميذه كان يقول للربيع بن خثيم والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك وفي رواية لو رآك رسول الله لأحبك الله الله الله يا ترى النبي لو شافنا هيحبنا يا ترى النبي لما هيقابلنا على الحوض هيفرح بينا واحنا على الحوض يا ترى احنا عملنا حاجة تشرفنا قدام النبي وتبيض وجوهنا امام النبي لما نقف قدامه نقول له يا رسول الله بذلنا لدينك وبذلنا لسنتك وعملنا وقدمنا وخدمنا الدين علشان نبقى في يوم القيامة بنشرب من ايدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بيقول لربيع بن حسين بيقول له لو رآك رسول الله لأحبك الله وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين كان ربيع بن حسين كان يقابله أحد إخوانه ويقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا ربيع بن حسين جه جماعة كده من الفجار ارادوا ان هم يفتنوا ربيع بن حسين وانت عارف ان في بعض الناس عياذا بالله مش عايزين يشوفوا اهل الصلاح ابدا مش عايزين يشوفوا ناس نضاف ناس كويسين ناس مؤمنين ناس اتقياء مش عايزين يشوفوا الصنف ده يبقى موجود في المجتمعات فاذا بهم يتواصون على ربيع بن حسين ان تفتنه امراه راحوا لامراه بغيه تتاجر بعرضها قالوا لها هذا ألف دينار خدي ألف دينار قالت لهم علامه ثمنهم ايه يعني ب- يعني مقابل ايه قالوا على قبله واحده من ربيع بن حسين فقالت لهم ولكم فوق ذلك أن يزني عياذا بالله فذهبت وتعرضت لربيع بن خثيم في خلوته فقام إليها وهو يصرخ وهو- ويقول كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يا أمة الله يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يا أمة الله يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك يا أمة الله يوم ترمين في الجحيم فولت المرأة عابدة تائبة راجعة إلى الله عز وجل حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة فقال هؤلاء, هؤلاء الفساق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا الله أكبر ده الربيع بن خثيم ليه حق يكون ليه قصر في كوكب المراقبة طبعا ليه حق إن شاء الله تعالوا نشوف قصر تاني ما قصر القصور كتيرة جدا جدا أنا بحاول أنتقي أنا داخل بستان جميل بحاول أنقي من كل بستان زهرة بحاول أنقي زهرتين ثلاثة لأن مش هنقدر نذكر كل البستان الجميل اللي موجود دوت تعالوا نشوف مين تاني موجود في القصر ده أو في الكوكب دوت قصر رجل اسمه المبارك المبارك ده مين المبارك ده المبارك دوت كان رجل عبد عبد عند رجل غني الرجل الغني ده كان عنده بساتين ومزارع وحاجات جميله قوي في يوم من الايام امر المبارك ده قال له روح البساتين بتاعتي اللي في المكان الفلاني واحرسها قال له حاضر راح قعد في البساتين دي حوالي اربع شهور بعد اربع شهور صاحب البستان راح البستان هو ومجموعه من الضيوف بتوعه زمايله حبايبه فلما وصل قال يا مبارك ائتني ببعض الرمان وببعض العنب فجاب له رمان طعم وحش قوي وجاب له عنب مش مستوي فقال يا يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض انت يعني قاعد في البستان بقالك اربع شهور ما انتش عارف تجيب لنا عنب حلو كده مستوي ورمان حلو مستوي قال يا سيدي والله ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحفظه فقال له سيده يعني عايز تقنعني ان انت بقالك اربع شهور ما ذقت شيئا من البستان قال والله ما ذقت شيئا من البستان فحب يتاكد فراح سال جيرانه وقال لهم الراجل ده اللي شغال عندي ما دقش حاجه من البستان. قال له ابدا عمرنا ما شفناه بياكل حاجه من البستان ابدا فعرف ان هو قدام انسان فعلا تقي فقال له يا مبارك اريد ان استشيرك في امر عجيب قال ما هو قال تعلم يا مبارك أنني لا أمتلك من الدنيا إلا ابنة واحدة وعندي أموال كذا وكذا وبساتين وقصور و... فقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من علية القوم فيا ترى لمن أزوجها فقال يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون من أجل الخلق والدين فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك قال أنا خلف النبي وأصحابي ووالله لن أزوج ابنتي إلا من رجل تقي خلوق ووالله ما وجدت إنسانا على وجه الأرض في تقواك وخشيتك وخلقك يا, يا فلان يا مبارك فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي انظر الله أكبر انظر عف عن رمانة أو عنبة واحدة فساق الله إليه البساتين وصاحبة البساتين تزوجها المبارك وعاش معها أجمل حياة وثم كانت الثمرة الجميلة التي خرجت من هذا الزواج المبارك أن أنجبت له عبد الله ابن المبارك شيخ الإسلام الذي ملأ الدنيا فقها وعلما رحمه الله رحمة واسعة ودي كانت ثمرة من ثمرات المراقبة عشان كده كان ليه حق المبارك أن يكون ليه قصر في كوكب المراقبة طب تخيل بقى حاجة أجمل من ده كله تخيل يعني عشان ما يقولوش بقى موالفين حظ النساء يعني هما كل اللي موجودين في الكوكب دول رجاله وبس لا طبعا النساء الله اكبر ده النساء نصف المجتمع وثالث لنا النصف الاخر فهي المجتمع كله تعال نشوف واحده كان ليها قصر جميل جدا جدا في كوكب المراقبة مين ديت؟ ابنة بائعة اللبن فاكر حضرتك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما في يوم من الأيام طلع قانون نهى عمر بن الخطاب عن مزق اللبن بالماء أي عن مزج اللبن بالماء فإذا به يعني هو أصدر القانون وابتدى إيه يتابع القانون رضي الله عنه وأرضاه فمعدي قدام بيت من البيوت فسمع امرأة بتنادي على ابنتها بتقول لها هيا يا ابنتي ائتيني بالماء كي نمزق اللبن فقالت يا أماه أما نهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء قالت وما يدري أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه فقالت الابنة المباركة يا أماه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا فأعجب عمر بن الخطاب بكلمات هذه الفتاة المباركة التقية النقية المراقبة لرب البرية جل وعلا وراح لولاده لعاصم وعبد الله وقال لهم لابد أن يتزوجها رجل منكم والله لو كان لي رغبة في الزواج لتزوجتها أنا فقام عاصم بن عمر وذهب وتزوجها فأنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم ليلى وأم عاصم كبرت بعد ذلك وتزوجت من عبد العزيز ابن مروان اللي هو حاكم مصر في هذا الوقت عبد العزيز ابن مروان لما تزوج ليلى أنجبت له ابنا مباركا هو الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز الذي كانت جدته هي ابنة بائعة اللبن يعني فكان لها هذا القصر الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى في كوكب المراقبة لكن كان أجمل قصر وأعظم قصر وهنقول الكلام ده في كل مرة وكل رحلة نركب فيها سفينة الفضاء ونطلع أي كوكب هيكون أجمل قصر موجود في أي كوكب هو قصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخشى الناس لله وأتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف قد إيه النبي عليه السلام من شدة حرصه على أن الأمة تتعلم هذا الخلق الكريم كان يحدث الأمة ويعلم الأمة كيف يتعلمون هذا الخلق الجليل الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي باسناد حسن اتق الله حيثما كنت مراقبه اتق الله وانت في بيتك بره بيتك وانت قدام الناس وانت بعيد عن الناس وانت في اي وقت في اي زمان في اي مكان اتق الله حيثما كنت طب وقعت في ذنب وما فيش حد معصوم واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك خد بالك بقى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد حسن ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت الحاجة اللي انت تكره ان الناس يشوفوك وانت بتعملها لما تخلو بينك وبين ربنا اوعى تعملها اوعى تعملها يقول صلى الله عليه وسلم كما روى ابن الجوزي في العلل بسند صحيح آه كما في صحيح الجامع برقم 6018 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل ليه أخويا وحبيبي لأن هيجي أيام أو هيجي يوم جوارحك هتشهد عليك اللي هتعمله في السر هيبان وهيظهر يوم تبلى السرائر كل الأسرار وكل السرائر هت- هتبلى وكل حاجة أنت عملتها وأخفيتها عن أعين الناس هتبان يوم القيامة يوم ما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ووضع الكتاب ووضع الكتاب ف... يا سبحان الله يعني يوم القيامة لما يوضع الكتاب يوم القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أخويا وحبيبي النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي عن واحد يوم القيامة هيجي رجل عجيب جدا حديث رواه مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في واحد هيجي يوم القيامة فربنا سبحانه وتعالى هي- يعني هيأمر الملائكة إن تعرض عليه الصحف بتاعته فيقول يا ربي ألم تجر نفسك شوف العبد جريء جدا على ربنا بيقول له يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما يقول بلى يقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني أنا ما حدش يشهد عليا لا ملك ولا إنس ولا جن ولا أي حد أنا اللي أشهد على نفسي فيقول لك ذلك فيختم على فيه على فمه ويخلى بين جوارحه أن تنطق فتقول يده أنا فعلت كذا وتقول عينه أنا نظرت إلى الحرام وتقول أذن أنا استمعت إلى الحرام وتقول رجله أنا مشيت إلى الحرام ويقول فرجه وأنا فعلت الحرام ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا فعن كنا كنت أناضل حديث المرعب اللي النبي عليه السلام قاله حاجة عجيبة جدا حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي قال ايه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات خد بالك أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا يا الله سلم يا رب تخيل واحد عامل حسنات قد الجبال وجاي شافها يوم القيامة فرح جدا الله أكبر كل دي حسنات بتاعتي آه ومرة واحدة كانت هباء منثورا فزع الصحابة طبعا ليهم حق يفزعوا قالوا أمسلمون يا رسول الله قال بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الله أكبر هو قدام الناس ما شاء الله العابد الزاهد التقي الورع ما شاء الله وتلاقي السمت بتاعه لكن بينه وبين ربنا مجرد ما يقفل البيبان والشبابيك عياذا بالله يبارز ربنا بالذنوب والمعاصي يجي يوم القيامه حسنات قد الجبال كلها هباء منثورا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ولذلك علمنا النبي ان احنا نكون مراقبين لله شوف علمنا من خلال حديث جميل قوي جمع فيه سبع اصناف الاصناف كلها بعيده عن بعضها لكن في تاليف ما بينهم من حيث ان كلهم اشتركوا في صفه واحده صفه المراقبه والخشيه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعه يظلهم الله في ظله الله يوم لا ظل إلا ظله أول واحد إمام عادل مين اللي بيجبره على العدل مفيش حاجة سوى إنه بيخاف ربنا بيراقب ربنا بيحب ربنا لأن الإمام العادل لو حب يكون ظالم هيبقى ظالم ومحدش هيقول له أنت بتعمل إيه لكنه عادل لأنه بيحب ربنا وعارف إن ربنا مطلع عليه شاب نشأ في عبادة الله الله شاب قضى حياته كلها كان عنده شهوة يقدر يقضيها في الحرام وكان عنده قوة يقدر يفتري على الناس وكان عنده كان عنده لكن هو عارف إن ربنا مطلع عليه وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد الله يخرج من المسجد بعد ما يصلي قلبه متعلق قلبه يفضل موجوع لحد ما يجي ميعاد الصلاة اللي بعدها فيرجع يخش بيت ربنا مرة تانية ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله ما فيش ما بينهم مصالح ما بيقدمش السبت عشان يلاقي الحد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال منصب وجمال يعني تقدر انها تفتنه بكل الطرق لو بالعافية حتى تفتنه ور- ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة شوف المبالغة الجميلة دي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أخويا وحبيبي نفسك اتفتحت ان انت تراقب ربنا ان انت تخلص النية لله ان انت يكون عندك خوف من ربنا واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يعلم السر وأخفى الله يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل جلاله اوعى اوعى في يوم من الايام تبارز ربنا بالذنوب والمعاصي اوعى تظهر للناس شيء وانت من جواك شيء تاني خالص حس وتعلم ان ربنا مطلع عليك هقول لك حاجه جميله قوي واحنا في امريكا دخلت سوبر ماركت كبير جدا فجاه لقيت بتاع الامن ال security اللي بره بينادي عليا بيقول لي look at this بص على ده فبصيت فلقيت واحد واقفين بيصوروه اعزكم الله ماسك مش عارف علبه سمنه ولا علبه ايه حاجه كده يعني بسيطه كده وبيصوروه ليه علشان سرق وما رضيش يحاسب وطلع من باب تاني علشان ما يحاسبش فظبطوه من خلال كاميرات محطوطه في كل مكان في السوبر ماركت ده فوقفوه يصوروه وبعد كده يسلموه في قسم الشرطه والصوره تتعلق في المحل ويقول لك تعرف على اكبر لصوص في نيويورك فكان ضمنهم هذا الرجل خد بالك فقلت سبحان الله انتوا بتقولوا ان المجتمعات دي مجتمعات امانه الناس دولت امناء لان هم عارفين ان الامانه هتجيب فلوس انما الامانه لو ما تجيبش فلوس بالنسبه له عمره ما هيكون امين والدليل على كده ان لما الكهرباء انقطعت في نيويورك نص ساعه اتسرق 200 محل في نيويورك في نص ساعه يعني لو استمرت الكهرباء مقطوعه ست ساعات كانوا دخل القاهره يعني واخد بالك المساله عامله ازاي اذا المساله بالنسبه لهم ما هياش امانه لا هم امناء غصب عنهم كل محلات امريكا واوروبا كلها محطوط فيها كاميرات مراقبه لكل واحد بيشتري ولو قلم ولو قلم واحد بس كده الكل مراقب عشان كده خايفين طب ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حس بالمعنى ده بقى حس بمعنى ان انت عايش في كون فيه كاميرات مطلع عليك أعظم من كاميرات البشر في عين الله تراك الله مطلع عليك عفوا أنا مش بشبه هذه بالكاميرات لكن بقول حس بالمعنى الجليل دوت إن أنت لو خايف من كاميرات الدنيا خاف خاف أكتر من نظر المولى عز وجل إليك شوف الراجل بينصح ابنه الأندلس بينصح ابنه بيقول له بيقول له وإذا خلوت بريبة حاجة غلط هتعملها في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان والنفس الطبعاء تدعو إلى الطغيان شوف قال له إيه قال له فاستحي من نظر الإله وقل لها يعني قل لنفسك إن الذي خلق الظلام يراني ده هو اللي خلق الظلمة سبحانه الظلمة سبحانه وتعالى ازاي ان انت فاكر ان انت لما تخش في حتة ضلمة هتتدار عنه ده هو اللي خلق الظلمة سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي يحتاجين ان احنا نستحضر الخلق ده كان احد الصالحين لما يعوز يعلم ابن اخته آه كان بيقول له دايما قبل ان تنام قل وكرر هذه الكلمة الله ناظري الله مطلع علي الله ناظري الله مطلع عليه لو كل واحد فينا فعلا حس بمراقبة ربنا مفيش موظف هيرتشي مفيش طالب هيغش مفيش واحد هيخدع الناس مفيش واحد هيرائي مفيش واحد هيكذب على الناس مفيش واحد هيدعي ان هو في صورة معينة من الاخلاقيات او من او من الزهد او كذا او الورع وهو بخلاف ذلك الكل هيتقي ربنا الكل هيعامل ربنا احسن معاملة بفضل الله سبحانه وتعالى يكون عنده تقوى وورع بفضل الله حال الوقت جري معاكم بسرعة جزاكم الله خير حسن الاستماع الاجتماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استعد معانا يا الله واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني